عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني الصوت واضح السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأحبابي يعني أنا مكسوف والله بس يعني مضطر ان انا اتكلم برضه حتى لو مكسوف الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عبادي الذين اصطفى اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله لبيك يا ربنا وسعديك والخير كل الخير في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت استغفرك وأتوب إليك اللهم صل على حبيب قلوبنا اللهم صل على من علمنا الحب في الله اللهم صل على طبيب قلوبنا اللهم صل على من دلنا على الله اللهم صل على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم يعني حبيب قلبي اللي كاتب وحشتنا والله والله حبيب قلبي انتوا اللي وحشتوني ويعلم الله انا قاعد دلوقتي بقى مع يعني اخوانكم دكتور احمد امين ويعني استاذ مصطفى استاذ مصطفى حسني ولا استاذ مصطفى استاذ مصطفى سلطان وقاعد مع اخوانكم وحبايبكم وقاعدين بنتكلم مع بعض وزعلانين عشان اتاخرنا والله يا اخواني يعني يعني سبحان الله الفتح اكبر من الاوقات والفتح اكبر من الجهود والفتح اكبر من اي شيء ممكن نعمله والمهام الدعويه في كل المجالات اكبر مما نتخيل واللي هينزل يشتغل هيفاجئ ان الدنيا كلها مستنيه اي ملتزم او اي ملتزمه ينزل يشتغل لدين ربنا يعني فعلا والله يا اخواني احنا عايزين نروح بيوتنا بس احيانا بنبقى مش عارفين عايزين ناكل بس احيانا مش عارفين يعني افتكرت كلمه شاب من شباب جمعيه رساله كان معانا في العمره بيقول احنا اتعلمنا في جمعيه رساله ان احنا لما نلاقي اكل ناكل على قد ما نقدر ولما نلاقي نوم ننام على قد ما نقدر لان احنا مش عارفين هننام بعد كده ولا لا ومش عارفين هناكل بعد كده ولا لا ممكن نقعد ايام لا عارفين ناكل ولا عارفين ننام فاخواني في الله يعني اسود التيار الاسلامي يعني يعني رجالنا يعني شبابنا الرجاله واخواتنا الرجاله باذن الله سبحانه وتعالى ربنا يحفظكم يا رب وحشتونا والله يا اخواني ويعلم الله كل المشاكل دي اول ما بنتقابل مع بعض كده وبنبقى بقى ايه يعني يعني الاخوه والاخوات كده بفضل ومنه الله سبحانه وتعالى يعني في هذا اللقاء الطيب الجميل كده اللي الواحد مستشعر الرحمه فيه من اولها الواحد بيحس انه في غايه السعاده النهارده والله يا اخواني يعني اخوانكم جايبين لي النهارده يعني كثير من التفريغات اللي فريق التفريغات في الموقع عاملها انا مش مصدق نفسي والله يا جماعه يعني من هذا الجهد الرائع العظيم يعني لدرجة ان هم بعض الدروس يبقوا عاملينها باللهجة المصرية واللهجة العامية يعني وبعض الدروس تبقى بالايه ويقوموا عاملينها كمان بالفصحى يعني مجهود كبير برضه مورينا بفضل ومنة الله يعني فريق التصميمات والجهد بتاعهم وفرق العمل كلها يعني بفضل ومنة الله يعني دخلنا كده مع دكتور احمد امين بعد الدرس اللي فات وقعدنا نتفرج بقى الشغل اللي الشباب عاملينه الشغل اللي كافه فرق العمل عاملينه كل فريق بقى بيعمل ايه ودخلنا على المنتدى وقعدنا نتصفح فيه والواحد طبعا سبحان الله العظيم يعني ايه, إيه يعني الواحد كان فعلا فعلا مبهور بفضل ومنه الله بالشغل الجميل اللي الشباب عاملينه والشغل اللي فيه تفاني وفيه جهد حقيقي وباذن الله باذن الله والله حسيب الجميع في حب للاسلام يا جماعه الوقت يا شباب والوقت يا بنات بقى الوقت يا اخواننا واخواتنا ربنا يبارك فيكم يعني انا مش عايز اثني عليكم كتير لان يعني انتوا عارفين احنا بنحبكم قد ايه وعارفين احنا محترمينكم ومقدرينكم قد ايه وعارفين يعني انتوا فعلا انا جاي الدرس ده وانا حاسس كده دول الشباب اللي فضلوا منة الله بيوصلوا صوتنا للعالم كله دول الشباب اللي بيحولوا يعني الكلام بتاعنا الكلام الدنيا كلها بتنتفع منه يعني شباب الدنيا وبنات الدنيا وباذن الله لسه ياما ربنا يفتح على ايديكم وياما ان شاء الله كل ما نتقدم في الاخلاص يا شباب وكل ما نتقدم في الاخلاص يا اخواتنا و... ويعني وكلكم نور عينينا كل ما ربنا هيفتح علينا اكتر واكتر يعني الدعايه بتاعه التشيير غير الدعايه الربانيه خالص للشغل بتاع الناس اللي بتتكلم عن ربنا لوجه الله نحن نقص عليك نبأهم يعني المفسرين قال لك اهل الكهف ماتوا شوف من قد ايه وما قدروش ينشروا اي اخبار عنهم ولا قدروا يعرفوا الناس اي حاجه عنهم ربنا هو اللي نشر قصتهم ربنا تخيلي انا مش قادر اقول لكم يعني التعبير اللي في صدري يا جماعه يعني مش اللي هيشير الشغل الدعوي بتاعنا هو فلان وفلانه انا مش قادر اكمل اكتر من كده تخيلوا اللي بينشر شغلنا ده ربنا تخيلوا اللي بينشر دعوتنا دي ربنا تخيلوا يعني زي ما سيدنا ابراهيم قال لربنا كده واجعل لي لسان صدق في الاخرين دنيا كلها الوقت كلها بتعظم سيدنا إبراهيم الأديان كلها بتعظم دعوة إبراهيم الدول الأديان كلها بتتمنى أنها تنتمي لدعوة سيدنا إبراهيم عليه السلام لما ربنا سبحانه وتعالى هو اللي ينشرنا يا جماعة لما ربنا سبحانه وتعالى هو اللي يقيم دعوتنا لما ربنا يتولانا لما ربنا يسدد ألسنتنا لما ربنا يفتح القلوب لكلماتنا لما ربنا يسخر القلوب لدعوتنا لما ربنا يشاء يا جماعة هتبقى حاجة تانية والله يا إخواني وأخواتي في الله الواحد مستبشر من هنا لبعد بعد بعد بكرة والله الواحد وسط الازمات اللي موجوده وسط الوجع يعني كنت لسه مع احد اخواني النهارده فمشاريع كتير جدا مشاريع مثلا معسكرات للاخوه مشاريع حتى معسكر للدعاه مشاريع معسكرات للشباب وعايزين نعمل معسكر تاني ويبقى في جزيره بقى وسط البحر بقى وناخد الشباب في جزيره وسط البحر ونعمل شغل بقى نعرف الشباب ان الملتزمين دول يعني انتوا يا شباب يا اللي بيقعدوا عن الالتزام لو قعدتوا تتروشنوا للسنه الجايه مش هتعرفوا تعملوا للملتزمين باذن الله ربنا يفتحهم عليه هيفتح بيه عليهم لما يريدوا باذن الله سبحانه وتعالى انهم يعرفوكوا جنه الدين شكلها ايه يعني إيه، فالاخ بيكلمني قلت له يا ابني كل اللي احنا بنعمله ده مش الشغل الشغل لسه ما بداش ده كل ده احنا لسه بنسخن والدنيا لسه بتسخن والناس لسه بتفوق ده الشغل ده لما يجي يا جماعه هيبقى حاجه تانية خالص انا شايف الاسماء اللي قدامي يعني انا طبعا مش هقدر اقول كل الاسماء ولكن اسماء ام اسلام وام صلاح الدين وامه الله وابراهيم واحمد والجنه تنادي قصص يا جماعه ما شاء الله اكتب له عوده الاندلس وراجيه الهدى والاسماء وفرسان الاسلام والاسماء الجميله قوي دي كلها انا شايف يا اخواني باذن الله كل واحد من دول وكل واحده من دول بكره داعي الى الله وداعيه الى الله وناس هتملى الدنيا دي كلها خير القصه ما انتهتش يا جماعه يا شباب يعني معلش انا يعني ايه لو قعدت اتكلم عن الحب اللي في قلبي تجاه اخواني واخواتي اللي معانا دلوقتي وتجاه حبايبنا اللي معايا الوقت باذن الله واحنا بنحاول نصور اللقاء ده كمان فيديو يعني إيه إيه اللي معايا في الاوضه دلوقتي يعني والله يا جماعه انا بحبكم قوي ولو قعدت آه، يعني نحب في بعض للصبح مش هنخلص حب في بعض للصبح فسيبكم بقى بالكلام ده كله بقى shift delete يا اخوانا مش shift بقى مش مش delete بس shift delete يا اخوانا وخلونا نبدا مع بعض بقى آه، باذن الله سبحانه وتعالى آه، آه، المنتدى فيه امهات ايضا وليس شباب فقط يعني ده ربنا يبارك فيكم ويحفظكم يا رب انا عارف والله ان احنا معانا ما شاء الله امهات فاضلات وعارف ان احنا معانا كل الاعمار السنيه وعارف بفضل ومنه الله آه، بس يعني انا بتكلم بس ايه ما هو امهات برضه لسه شباب صغيرين برضه يعني يعني هم امهات يعني ايه يعني شباب يعني في الخمسين وشباب في الستين لسه شباب صغيرين ولسه ان شاء الله قدامهم عمر طويل هيخدموا فيه الدعوه الى الله وهيكسروا فيه الدنيا باذن الله اكتر من الشباب اللي قاعدين ومن البنات اللي قاعدين باذن الله ربنا يبارك فيكم يا اخواني آه، آه، وربنا يحفظكم وربنا آه، يعني استغفر الله مش عارف اقول ايه ربنا يخلينا لبعض يعني ربنا دايما يجمع ما بيننا كده على طاعته ما نتحرمش من بعض ابدا حتى في الجنه يجمعنا مع النبي عليه الصلاه والسلام ويجمعنا في الدنيا على دين حقيقي يا جماعه وهو ده الموضوع اللي انا عايز اكلمكم فيه بقى يجمعنا في الدنيا على دين حقيقي يا شباب دين حقيقي يا اخوانا من الحاجات اللي بتهز قلب الواحد ابو بكر الصديق وهو في اول اسلامه ويلاقي اخوانه بيتعذبهم وهو الفلوس اللي معاه تكفي انه يعتق اخوانه من ال من ال من ال من ال مش من الاسر بقى من الرق عشان ما عادوش يتعذبوا ابو بكر طلع كل فلوسه عشان اخوانه طب وايه يعني عادي هو اللي عارف كده يا عم ما الاخوه كلها في الاول بتكسر الدنيا وسنه واحده بس وبقابلني لو شفت الاخ ده عامل ايه وشوف الاخت دي بعد ما تتخطب مش هقول لك بعد ما تتجوز ولا بعد ما تخلف شوف الاخت اللي مكسره الدنيا دي هنشوفها بعد كده ولا لا تفاجئ ان بعد 13 سنه في الهجره النبي عليه الصلاه والسلام مهاجر ومحتاج تمويل الدعوه دي محتاجه ملايين يا جماعه النبي عليه الصلاه والسلام هاجر ابو بكر يطلع كل فلوسه يا شباب هاتوا لي واحد ملتزم بقاله 13 سنه لسه بسخونيه البدء هاتوا لي اخت بقالها 13 سنه ملتزمه لسه بالحماس اللي كان بيكسر الدنيا في البدايه ده ابو بكر يا جماعه بعد 13 سنه لسه بيطلع كل فلوسه تفاجئ ان بعد 22 سنه في تبوك الدين يحتاج فلوس ابو بكر بيطلع كل فلوسه تالت يا ابو بكر ايه ده يا جماعه انا عايز اسالك انت لسه زي ما انتي انت لسه الاخت اللي كانت ملتزمه لو انت بقالك سنتين انت لسه اللي بقالك اللي كنت من سنتين انت لسه زي ما انت انت لسه بمشاعر امبارح انت لسه بحماس امبارح انت لسه بقوه الايمان بتاعت امبارح اللي لما كان حد يقول لك انا خايف عليك تنتكس من اصحابك اللي عارف معاصيك بتاع زمان تضحك وتحس ان جواك ثبات يغطي الدنيا احنا لسه بتوع امبارح يا جماعه انتوا لسه يا شباب الاخوه والاخوات بتوع قبل الثوره انتوا لسه الناس اللي حاسه ان جواها منهج المفروض انه يتنشر في الدنيا كلها انت لسه صاحبه الرساله اللي عايشه عشان رسالتك انت لسه صاحب القضيه اللي مستعد ضحي بحياتك وعامل حياتك وقف لله عشان قضيتك يا اخوانا احنا لسه زي زمان احنا لسه زي ما احنا ولا اتاخرنا يا جماعه احنا فين يا جماعه وبدايتنا كانت ايه يعني في الحقيقة أنا عايز أقارن أنا عايز أقول لكم النهاردة يا إخواني من غير زعل يا جماعة إحنا إيه الملامح الشبه اللي بيننا وبين الصحابة عشان ناخد ثمرة الصحابة في الدنيا وناخد ثمرة الصحابة في الجنة أنت مش عايزة يا بنتي تبقي مع أم سليم ونسيبة بنت كعب وخديجة وعائشة وفاطمة والسيدة زينب والسيدة رقية انت مش عايزه تبقي مع دول في الجنه طب انت ايه الوجه الشبه اللي بينك وبينهم انت مش عايز تبقى مع الصحابه في الجنه طب انت ايه الو- وجه الشبه اللي بينك وبينهم غير ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول وليدخلوا المسجد كما دخلوه اول مره الصحابه يوم ما دخلوا المسجد الاقصى ربنا سبحانه وتعالى فتح لهم الباب ده عشان صفات كانت فيهم فربنا بيقول يا يا يا اللي هتيجوا بعد الصحابه عايزين تدخلوا المسجد الاقصى عايزين يتفتح لكم المسجد الاقصى زي ما اتفتح لهم كما دخلوه اول مره كما هنا تشبيه حال بحال يعني زي ما السيبويه بيقول ده تشبيه حال يعني لو عايزين يتفتح لكم يا شباب ويا بنات ابواب المسجد الاقصى زي ما اتفتحت لمعاذ بن جبل والعباده بن الصامت والعمرو بن العاص والخالد بن الوليد والسعد بن ابي وقاص والعمر بن الخطاب لازم نحقق نفس الصفات بتاعتهم لازم تبقى صفاتنا زي صفاتهم طب عايزين نبقى معاهم في الجنة لازم تبقى صفاتنا زي صفاتهم عارفين يا إخواني في الله إخوة التبليغ كل المنهج بتاعهم ده ليه هتقولوا طبعا عشان الدعوة إلى الله ونشر الهداية أنا مشيت مع إخوة التبليغ وتعلمت دعوة من إخوة التبليغ تعرفوا إن إخوة التبليغ المنهج بتاعهم ما هوش كده خالص لا أمال بيخرجوا في الدعوة إلى الله في الدنيا كلها ليه إخوة التبليغ منهجهم كله قائم على أننا لن نكون في الجنة مع الصحابة إلا إن حققنا صفات الصحابة طب أنا الوقت هحقق صفات الصحابة زي إلا إن عملت نفس الجهد بتاع الصحابة بتاع الدعوة والعبادة فتيجي فيها نفس الصفات يعني كل شغلهم في الدعوة عشان يبقوا مع الصحابة في الجنة عشان يبقوا شبه الصحابة يا جماعة فين بداياتنا من بدايات الصحابة فين يا جماعة احوال حياتنا بعد البدايات بقى استمرارنا من استمرار الصحابة وفين نهاياتنا من نهايات الصحابة احنا لسه ما متناش ولكن لما الواحد بيبص لنهايات الصحابة المبهرة ابو ايوب الانصاري وهو بيقول للقوم في السفينة وعنده حاجة وتسعين سنة ان انا مت فلا, تر فلا, فلا تدفنوني حتى احمل الى ارض الجهاد حتى اذا لقيت الله قلت يا رب جاهدت فيك حيا وجاهدت فيك ميتا انت الوقت تقدري تقولي الكلمة دي لو ملك الموت دخل علينا كلنا الوقت لو الوقت احنا هنموت انا اقدر اقول الكلمة ديت انا ينفع الايمان اللي في قلبي يخرج الكلمة ديت انا ينفع الايمان اللي جوايا واليقين اللي جوايا يخرج المعنى ده موتة عكرمة بن ابي جهل وهو اخوه بعطشان في خيمة الجرحى وبيقول لهم اسقوا اخويا اسقوا اخويا قبل ما تسقوني راحوا لاخوه مات رجعوا لعكرمة بن ابي جهل لقوا عكرمة مات الموتة دي مين فينا يعرف يموتها الوقت يا شباب الموتة دي يا اخواني مين فينا يعرف يموتها موتة معاذ بن جبل رضي الله عنه وهو الطاعون بيأكل في جسده أكلا وبيموت وبيتألم أشد الألم وهو بيموت بيكلم الموت بيقول له اخنق خنقك فوالله اني احبك ده بيكلم الموت بيقول له شد في الالم عليا كمان زود في السكرات عليا كمان بحبك واحد وهو بيموت بيقول للموت انا بحبك واحد وهو بيموت بيقول قص قصيدة حب للموت بيشعر في جمال الموت والموت بي بي بينزع بينزع الروح من جسده وهو عنده الطاعون ليه لان من غيرك يا موت مش هشوف ربنا من غيرك يا موت مش هشوف النبي تاني من غير ما اموت مش هدخل الجنة من غير ما اموت مش هشوف الملائكة من غير ما اموت لا لا لا لا لا. ايه يا اخوانا المشاعر ديت يا اخوانا الناس ديت عاشت مشاعر تانية خالص ده دي النهايات بتاعتهم فين يا اخوانا مين فينا الوقت يقدر يموت الموتة بتاعت مصعب بن عمير وهو متقطع اربع اجزاء جسده رأس وذراعين و... وجسع جسد مرميين قدام النبي عليه الصلاة والسلام وهو ماسك السيف بايد والراية بايد مين فينا يقدر يموت الموتة دي صحابة رضوان الله عليهم نهايتهم مبهرة بس مش بس نهايتهم مبهرة انا اللي انا عايز اتكلم فيه اساسا دلوقتي بداياتهم مبهرة البدايات بتاعتهم ابو بكر من اول يوم ابو بكر عمر من اول يوم عمر خالد بن الوليد من اول يوم خالد بن الوليد يا جماعة الناس دي كان مفهومها للالتزام غير مفهومنا للدين يعني لما اقول لك ابو بكر من اول يوم ابو بكر يعني إيه من اول يوم يعني من اول درس سمعه مثلا افترض ان اللي النبي عليه الصلاه والسلام قاله له ده درس من اول درس سمعه يعني ايه من اول درس سمعه يعني ما حضرش 100 درس ما قعدش عادش 100 جلسه تربويه ما ما عادش 100 جلسه ضحى ما حفظش القران ما كملش القران اصلا اكتر من الصفحه اللي سمعها في اول مره من اول يوم بقى بطل الناس دي كانت بتدخل الدين دخلة ابطال انا هسيب كلمه اول يوم اسلام واخليها اول يوم التزام عشان نسقط الموضوع على نفسنا يا جماعه الناس دي دخلت الدين دخله تانية خالص غير الدخله اللي احنا دخلناها خالد بن الوليد اول يوم إز... إز... التزام سيبكم من كلمه الاسلام عشان نسقط الكلام على نفسنا اول يوم التزام لما جم ياخدوا من خالد بن الوليد الزكاه فبيقولوا لخالد بن الوليد اين الزكاه ما رضاش يدوهم زكاه راحوا للنبي عليه الصلاه والسلام يشتكوا له خالد بن الوليد فبيقول لهم النبي واما خالد فانه نظر افراسه واعتده في سبيل الله قال لهم خالد بن الوليد نظر كل املاكه وكل امواله للانفاق على الجهاد اوقف كل املاكه للانفاق على الجهاد ده واحد داخل من اولها بطل واحد داخل من اولها راجل واحد انا انا دلوقتي بكلمكم يا جماعه الم- الملتزمه اللي قاعده على الفيسبوك يا عيني مفتونه فتنه الدنيا والاخره قاعدة قاعدة بتضحك على نفسها وبتضحك على اخواتها واحنا لازم ندخل ومين قال ان الدين ان احنا ما ندخلش وهي كل الفتن جوه قلبها وتنزل تاني يوم تنزل الجامعة تلاقيها ماشية مع شاب من الشباب ليه مفتونة مفتونة وبتنهار صعبان عليها نقابها ومش قادرة ان هي تتخلى عنه وفي نفس الوقت بتقع الشاب اللي بيقول لي بيقول لي انا ملتحي وماسك مش عارف النشاط الديني في ايه وعامل ايه ومكسر ايه جت بنت تركب جنبه بصت لقيته ملتحي قالت انا مش هركب جنب ده بيقول لي نزلت جبت دقني كلها موس لمعت دقني كلها موس ايه ده مش مستحمل كلمه ده انت يا ابني منهار من جوه انت مش حاسس ده انت يا ابني واقع من جوه انت مش حاسس يا جماعه الواحد قلبه بيتفطر يعني لما اتكلمنا عن معسكر ايامنا الحلوه واتكلمنا عن لما نزلنا بقى وسط الشباب وعشنا وسط الشباب واتكلمنا الشباب احوالهم ايه والبنات احوالهم ايه كان كلام يا اخوانا طبيعي ان الشباب في هذا الوضع واحنا قاعدين يعني سايبينهم و... ونايمين في العسل وبعاد عن الدنيا وما نزلناش ليهم انما الملتزمين والملتزمات يوصلوا لهذا الوضع ابو بكر من اول يوم ابو بكر ابو بكر يا بنتي ده خرج اول يوم التزام راح جاب للنبي عليه الصلاه والسلام ستة من العشرة المبشرين بالجنه ستة من العشرة المبشرين بالجنه يعني ايه ستة من العشرة المبشرين بالجنه يعني انا عايزك دلوقتي تجيب لنا اللي بكره ست بنات م- يعني يعني ده ابو بكر جابهم كانوا كفره يعني ست بنات غير ملتزمات خالص وتقولي دول انضافوا الى العاملات لدين الله معناه ان اتكلمت كام واحده احنا بنتكلم 100 شاب عشان يجي شاب في الاخر يبقى ابو بكر كلم كام واحد ابو بكر عمل كام زياره ومفيش واحد هينتقل من الكفر للاسلام بكلمتين ده يقينا كل واحد طلعت روحه معاه عشان يدعيه يدعوه الى الله يعني انا عايز اقولك من اول يوم ابو بكر دخل دخله شكلها ايه داخل بطل يا جماعه الناس دي كانش واحد بقى بيقول له يا نبي يا رسول الله حبيب الله معلش يا رسول الله انا التزمت وعامل كل حاجه بس والله يا رسول الله انا يعني يعني موضوع العاده السريه مش قادر اسيبه في معاصي سر في حياتي مش قادر اسيبها مرثد كان بيحب عناق كان يهواها بنص يعني يعني من نصوص الحديث وروايه من روايات الحديث كان يهواها بنص تاني صحيح وروايه اخرى ليها حسنه صحيح حسن صحيح صحيح حسن ان كانت صديقته في الجاهليه كانوا مأنتمين مع بعض يعني قمه الحب مع بعض ما يتشافوش غير مع بعض ولما دخل الاسلام ما قالوش يا رسول الله ال ال ال الحب القديم مش قادر يا رسول الله انا تعبان انا حتى الصحابي اللي كان بيبقى جواه شهوه لما جه للنبي قال له ائذن لي في الزنا النبي في ثلاث دقائق كلمه وذكره بالله حياه الصحابي اتقلبت ما كانوش صعبين يا جماعه ما كانوش معاندين يا جماعه ما كانوش بيطلعوا يفضلوا يطلعوا وينزلوا انا انا انا خايف على كل اخت من اخواتنا قاعده على الفيسبوك انا خايف على كل ملتزم من ملتزمينا قاعد على شبكه النت في اي مكان من الاماكن اليوتيوب والفيسبوك لوحدهم كافيين الوقت بالفتن اللي فيهم ان هم يدمروا دين اي حد بقوا نداها الفيسبوك بقى نداها واليوتيوب بقى نداها والفساد اللي في الدنيا بقى نداها والملتزم والملتزمه للاسف الشديد بقوا ضعفاء قدام الواقع ده يا جماعه احنا عايزين ندخل في الدين الدخله اللي الصحابه دخلوها احنا عايزين ندخل في الالتزام زي الصحابه ما دخلوا اول يوم في التزام عمر بن الخطاب يا نهار ابيض قال لهم مين اكتر واحد كلامنج في مكه قالوا له فلان فلان ما بيتبلش في بقه فول قالوا له اه راح قال له انا اسلمت روح بقى عرف الدنيا كلها وقام واخد الصحابه وصمم انه ينزل بالصحابه صفين في الكعبه صفين ازاي يعني زي ايام امن الدوله كده والاعتقالات وال... وال... وقوات مكافحه الارهاب آه، رايحه جايه يعني سبحان الله العظيم والسلخانات شغاله على الاخوه اللي يعتقلوهم في التعذيب والتشريد وال... وكل ما لا يتحمله اي أد... اي ادميه على الاطلاق وابو وعمر مصمم هننزل يعني هننزل هنعمل استعراض قوه في الكعبه وينزل بالصفين بتوع الصحابه ب- نزلة عمر دي نقلت الدعوة في مكة نقلة نوعية معاملة مكة للإسلام بعد إسلام عمر غير معاملة مكة للإسلام قبل إسلام عمر انت التزامك كان نقلة نوعية للدعوة في كليتك انت التزامك كان نقلة نوعية للدعوة في الأخوات بتاعت البلد بتاعتك انت التزامك كان نقلة نوعية للدعوة في ال section ولا ال round بتاعك انت التزامك كان نقلة نوعية للدعوة في المهنة بتاعتك الصحابي كان بيلتزم من اولها داخل بطل مصعب بن عمير الشاب الجميل الشاب اللي يعني مصعب ده مثلا الشاب اللي هتلاقيه عامل شعره بقى فرزات شلواتي وعامل شعره mix وعامل خواتم وقصص وماشي بقى ودوجلاس ومش دوجلاس وماشي وحاطط برفان بعد نص ساعه تعدي من الشارع اللي كان معدي منه تقول مصعب بن عمير كان معدي من هنا اهوت من نص ساعه مصعب بن عمير مش اي موبايل يمسكه مش اي عربيه يركبها مش اي هدوم يلبسها كل حاجه في الهدوم اللي لابسها من الشراب لحد ال... لحد يعني ربطه العنق مثلا ولا اي حاجه كل حاجه ماركه عالميه كل حاجه تريد مارك ما بيلبسش اقل من كده مصعب بن عمير يا اخوانا والدته الدلع اللي في الدنيا بقى ما كانش ينام غير لما يصحى يلاقي طبق الحلويات جنبه عشان يصحى على طعم الحلويات عشان يصحى على الحلويات مصعب بن عمير رضي الله عنه اول يوم في التزام مصعب بن عمير اول يوم في التزامه لما رجع لوالدته والدته عرفت انه اسلم فاكراه مصعب بتاع امبارح فاكراه الشاب بقى اللي ايه اللي لسه الخفيف الشاب اللي لسه الستايل الشاب اللي لسه ريوش طحن اخر حاجه فوالدته قالت تدلع عليه قالت له والله لا اكل ولا اشرب انا لا اكل ولا اشرب لحد ما تسيب الدين ده مش فاهمه هي بتكلم مين مش فاهمه المعاني اللي في قلبه وشكلها ايه مش فاهمه الانسان ده ايه اللي اتغير جواه مش فاهمه انها بقت قدام انسان تاني صاحب رساله صاحب قضيه صاحب منهج انا هضحي بحياتي انا هشتغل خدام انا هيتمسح بيا الارض بس ربنا ما يعصاش بس ربنا سبحانه وتعالى ذكره يرفع على الالسنه والقلوب بس الدنيا دي كلها تدين لله بالوحدانيه فقالت له كده قال لها والله شوف بقى فجأة لقت قدامها إنسان تاني قال لها والله لو أن لك مئة نفس خرجت نفسا بعد نفس على أن أترك هذا الدين ما تركته بيقول لها أنت لو ليكي 100 روح طلعت الروح روح بعد روح انا مش هسيب اللي انا في امه بصت له كده انا قدام مين ده قدام بني ادم تاني قدام انسان تاني الناس دي يا جماعه لما دخلت الدين ما كانش عندها خط احمر اقول لكم يا اخواني ليه الناس دي دخلت الدين وانطلقت واحنا ما بندخلش الدين وبننطلق لان الناس دي لما دخلت الدين سلمت قلبها لربنا الناس دي لما دخلت الدين فرمطت كل احلامها وامالها وافكارها وامانيها وماضيها ومست... فرمطت كل حاجه سلمت نفسها لربنا مفهوم الالتزام عند الصحابي غير مفهوم الالتزام عندنا تماما مفهوم الالتزام عند الصحابي يعني صاحب قضية صاحب رسالة سعد بن معاذ اول يوم في التزام سعد بن معاذ انا نفسي اشوف ملتزم اول يوم في التزامه كده انا نفسي اشوف ملتزم مش قاعدين نتحايل عليه معلش يا حبيب قلبي سيب البنت يديك يرضيك مش قادر ده جات لي في المنام لابسه ابيض في ابيض وقالت لي منك لله لو سبتني انا مش قادر ده انا اول ما بصت لي كده قمت واقع من طولي على طول حرام عليكم ايه يا ابني ده ايه الخامات الضعيفه دي ايه الناس اللي الشيطان استعبد قلوبها دي ايه الخامات الرديئه دي يا اخوانا انا نفسي اشوف راجل بيوم ما يلتزم يعمل اللي عمله سعد بن معاذ ولا اخت ر- راجله اخت بطله يوم ما تلتزم تعمل اللي عملته ام سليم لما جوزها قال لها انا مش قاعد لمحمد في البلد دي انا مش قاعد مع محمد بن عبد الله عليه الصلاه والسلام في بلد واحده جوزها جوزها الست بتبقى يعني ال- المراه بتبقى مستقبل حياتها وجوزها لو جوزها مات بتعتبر ان مستقبلها ضاع لو جوزها طلقها بتعتبر ان حياتها ضاعت جوزها ده بيبقى حو- محور حياتها جوزها يقول لها انا سايب البلد جايه معايا ولا لا غور غور انا خلاص انا انا اخترت ديني لم يذكر ان أنا راح للنبي اعمل ايه يا رسول الله انا في موقف صعب انا في ابتلاء انا في مده يا رسول الله انا بختار ديني ولا جوزي ديني ولا جوزي مين الاسئله دي ما سالتش للنبي اصلا الصحابه ما كانوش حاسين ان الاسئله دي تستحق ان يناقش فيها رسول الله عليه الصلاه والسلام اصلا الصحابه كانوا فاهمين يعني ايه دين كانوا فاهمين قيمه الدين كانوا فاهمين قيمه الالتزام سعد بن معاذ اول يوم التزام في سعد بن معاذ ما هو تلميذ مصعب ما هو تلميذ الراجل مصعب بن عمير رضي الله عنه سعد بن معاذ اول يوم دخل على مراته جايه تتكلم معاه وتضحك معاه وجوزها رجع لها قال لها انت علي حرام يا نهار اسود في ايه مالك قال لها لقد دخلت في الاسلام وان لم تدخلي في الاسلام فانت علي حرام ايه ده على طول كده بصي هو ربنا اللي هيبقى بيني وبين ربنا هيتشال انا مفيش في حياتي غير ربنا موافقه ولا لا موافقه خلاص قام نازل على قومه جايين بقى سيدهم سيدهم سعد بن معاذ قال لهم انتم علي حرام لا عايز كرسي ولا عايز مركز ولا عايز وظيفه ولا عايز احترام ولا عايز تقدير انتم علي حرام ان لم تدخلوا في الاسلام انا دخلت في الاسلام القصه خلصت كلهم قالوا له نحن وراءك على الاسلام خلاص احنا هندخل في الاسلام يعني من اولها يا جماعه راح لابو جهل ابو جهل يعني تخيلوا مثلا إيه إيه انت التزمت ولكن انت ليك علاقه بقى باغنى شاب في مصر انت ليك علاقه بيعني نجمه من نجمات العالميه فبرضه علاقه وندعوها راح لابو جهل راح له فين في صحن الكعبه يا نهار ابيض راح يعمل عمره عمره في مكه ابو جهل واقف وانتوا قويتوا الصابئين وقويتوا محمد قال له والله لو منعتنا الطواف حول البيت ده بيكلم صديق من اصدقائه ده بيكلم واحد من علاقاته الاجتماعيه قال له والله لو منعتنا الطواف حول البيت لنمنعن كما هو اشد عليكم منه قال لهم ماذا قال لهم لنمنعنكم التجاره الى الشام يا عم ده كلمه زي دي معناها ان هم ممكن يقتلوك ده انت في الكعبه ده انت في الع... ده انت في بلدهم ده انت وسط فرعون هذه الامه ولا همه الدين يعني دين يا جماعه يوم غزوه بدر النبي بيقول اشيروا علي ايها الناس قال له يا رسول الله صل من شئت واقطع من شئت صل حبال من شئت واقطع حبال من شئت واعط من شئت وامنع من شئت وحارب من شئت وسلم من شئت يا رسول الله احنا ما عندناش خط احمر يا رسول الله مفيش لحظة هنيجي ونقول لك لحد هنا خلاص احنا مش مكملين احنا معاك للنهاية يا رسول الله معاك لآخر ما نملكه والآخر ذرة في روحنا والآخر نفس في روحنا هم دول يا جماعة هم دول عشان كده الاستمرار بتاعهم نفسه الاستمرار بتاعهم نفسه كان يعني ال ال ال يعني مفيش توقف يعني زي سيدنا ابو بكر كده بعد اول شهر في التزامه بطل يطلع كل ماله 13 سنه انا نفسي الاقي اخ بقاله 13 سنه لسه زي ما هو نفسي الاقيه انا نفسي اقابل هذا البني ادم اللهم بقى الا مثلا دكتور عبد الرحمن الصاوي مثلا يعني الا مثلا يعني ايه يعني ده مثلا والله ده اللي مثلا جه في دماغي من 13 سنه زي ما هو يعني زي مثلا يعني حاجة يعني ما اعرفش اعد على صوابعي واحد اعرفه من 13 سنة زي ما هو ما انتكسش ولا حتى ملتزم و... عشان ادور بقى ان نفس الحماس انا اخوانا اول ما التزمت انا كنت شاف وحوش التزمت ايام بقى الجماعه الاسلاميه والنجون من النار وال... والقصص وتنظيم طلائع الفتح والتنظيم الجهاد والاخوان المسلمين كانوا في عزهم وماسكين معظم نقابات كنت بشوف وحوش يا جماعه كان الواحد يقعد يسمع لهم كده في اول التزامه حس ان انا ودني هطلع دخان من كتر الحماس اللي بي... اللي بيبثوه في الواحد وكان حاجة فين الناس دي انا لا اذكر لا اذكر من يعني من من كثير منهم طبعا مش من كلهم لا اذكر حد لا يزال زي ما هو الناس بتتغير والدنيا بتغير والجواز بيغير والخلف بيغير والمسؤوليات المادية بتغير مين اللي يفضل زي ما هو مين اللي يقدر يستمر زي ما الصحابة استمروا الصحابة يا جماعة لما كانوا بيحسوا ان الدون الدين واقف قدامه حاجة كانوا بيتجننوا كان يعني خلاص مش قادر يستحمل ان الدين يقف قدامه حاجة البراء ابن مالك لما حديقة الموت قفلوها ومسيلمة الكذاب قاعد مع المرتدين في الحديقة الجدار ده بين الاسلام وبين انه يدخل مفيش حاجة تقف في وش الاسلام قال لهم احملوني وارموني ارموني انت بتقول ايه ارموني يعني ايه هو في حاجة اسمها ارموني هو في بني ادم يقول لك ارموني من ورا الحيط طب حسبتها دي ازاي فيش حسابات العواطف اكبر من الحسابات العواطف خلت الصحابه مفيش حاجه اسمها حساب ما كانوش بيحسبوها ما كانوش بيوزنوها يعني ما نوزنش وما نحسبش انا مش بقول كده انا بتكلم عن مشاعر ناس بتكلم عن مشاعر سعد بن ابي وقاص في فتح مصر لما لقى برضه باب الفتح باب باب في في حصن مقفول قال لهم احملوني وارموني ارموني ازاي ما تقولوش ارموني ازاي بقى يعني هو هو ابو ايوب الانصاري وعنده حاجه و90 سنه حسبها ازاي يعني يعني هيخرج وعنده حاجه و90 سنه يعمل ايه في فتح تركيا ولا ولا اخته ام سليم اخت رميساء خارجه في فتح قبرص تعمل ايه ايه اللي هتقدمه ايه اللي هتضيفه كان شعار حياتهم مش هقف زي سلمان الفارسي كده ابوه يأيده مش هقف هكسر القيود واهرب مع قافله يروح الشام يروح لقسيس يقول له اشتغل خدام عندك خدام مش هقف يروح يلاقي نصاب مش هقف وهو بيموت يقول له دلنا على واحد تاني يحدفه على دوله تانيه مش هقف ويروح يكمل قبل ما التاني يموت يقول له دلنا على واحد تاني يدله على دوله تالته مش هقف بعد كده اليهود يأسروه يودوه المدينه مش هقف انا مش هقف لن اتوقف لن أت... زي سيدنا ابراهيم الخليل عليه السلام لما كده واقف آه، ب- يعني يقول لله سبحانه وتعالى رب ارني كيف تحيي الموتى قال اولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي يطمئن قلبك ازاي يا ابراهيم ده انت لسه من ايتين واقف في وش النمرود في سوره البقره وبتقول له ان الله ياتي بالشمس من المشرق فاتي بها من المغرب هو في اطمئنان بعد كده ده انت لسه قبلها واقف قدام قومك وبتقول لهم اي الفريقين احق بالامن هو لسه في اطمئنان بعد كده مش هقف ما في زي سيدنا موسى كلم ربنا بعد كده ارني انظر اليك ليه مش هقف ما فيش حاجه اسمها ان انا اقف دول الصحابه يا جماعه دول اجدادنا يا اخواني دول اجدادكم يا بنات دول اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام دول الابطال اللي اتبنت عليهم الامه كانوا حاجه تانية كانوا خامه تانية كانوا نوعيه تانية دي بداياتهم ودي نهاياتهم وديت قصه حياتهم في الاستمرار ما بين البدايه والنهايه احنا فين من الكلام ده يا جماعه احنا فين من مفهوم الدين بالفهم ده صحابي كان بيدخل خلاص داخل حاجه تانية خالص احنا 99% من المشاكل اللي بتحصل للملتزمين والملتزمات سببها عدم قوه البدايه و99% من الثمار اللي بيجنيها كثير من الملتزمين والملتزمات سببها قوة البداية سببها ان البداية كانت سليمة يعني انا فاكر ان كان منا ناس اول ما التزمت يقول لك انا خلاص انا مش عايز حاجة من الدنيا انا عايز الف الدنيا كلها اتكلم عن ربنا هو من اولها داخل كده تمر السنين وده يبقى داعية الى الله ليه لانه هو بادئ من اولها كده هو داخل من اولها بالفكر ده هو مش داخل من اولها يعني زي ما اول ما رحنا معسكر امن الحلوه لقينا شباب جايين طب اللي مخبي ازازه الخمره في الشنطه بتاعته ده جاي معانا ليه طب ده جاي يعمل ايه ده طب اللي اللي جاي و... ويسيبك ويقوم وجايب الهيدفون بتاعه وقاعد يسمع اغاني ويقول لك انا مش هنام على اغاني طب ده جاي ليه طب اللي جاي ومخبي علبة السجاير عشان ما يقدرش يعيش من غير سجاير طب ده جاي ليه طب اللي جاي وبياخد جنب ويقعد يكلم الاخت الفاضلة يجاهده في سبيل الله في التليفون وهو جوه معسكر ديني طب ده جاي ليه فلقينا ان الناس جاية تظبط هو عايز يظبط بس يظبط بدماغه مش يظبط ب... ب... بفهم القرآن والسنة يظبط بدماغه انا حياتي فيها حاجات باظ انا عندي شوية اكتئاب نفسي ومخنوق من المعاصي وكل حاجة اتحرقت في حياتي ومش عارف اصلي بصوا بقى انا عايز اعرف اصلي حتى لو نقر كده والمخدرات مدمره لي جسمي عايز اسيبها انما باقي المعاصي لا انا جاي اظبطها بدماغ انا دول عمرهم ما يوصلوا لحاجه دول عمرهم ما هيدوقوا حاجه من لذه الالتزام اللي احنا قاعدين نتكلم عنها ولا هيف... لان ده الدين عنده مايع الدين عنده ملوش طعم ولا لون ولا ريحه الدين عنده ما هوش الدين اللي النبي عليه الصلاه والسلام عرضه على الصحابه النبي كان بيقول لمصعب كل حاجه في حياتك غلط هتغير كل حاجه في حياتك شاب دلوقتي بيبص لك اوعى تقول لي غير اوعى تقول لي سيب طب ده دين يا ابني ما انت حبيب قلبي مش هتعرف يعني ايه دين مش هتجني ثمرته يا اخوانا الدين ما بيتعشي من غير تضحي- تضحيه الدين ما بيتعشي غير لما تبذل له عمرك عمرك ما تحس باللي الصحابه حسوا بيه غير لما تدي عمرك للاسلام غير لما تدي نفسك للاسلام غير لما تضحي عشان الدين باغلى ما تملك وانت حاسس انك ما بتقدمش اي شيء غير لما تنذر عمرك لله وتحس ان ما فيش حاجه تستاهل في الحياه ان انا اعيش عشانها غير الاسلام وعز الاسلام ونصره الاسلام والفردوس الاعلى والشرب من ايد النبي عليه الصلاه والسلام على الحوض ورضا الله وحب الله إيه لما هتعلى بجد هتعرف يعني ايه دين لما هنعلى بجد هنعرف يعني ايه التزام ولما هنعلى بجد اللي هيجي يلتزم هيلاقي رجاله بقى الوقت ليه الشاب بيدخل يلتزم بتلاقيه لسه مايع لانه داخل لقى ملتزم مايع فهو مش شايف صوره سعد بن معاذ الت... اسلم على ايد آه، مصعب بن عمير مصعب اللي قال له امه لو ان لك 100 نفس خرجت نفسا وراء نفس على ان اترك هذا ما تركته بصي انا مش هخير بين الاسلام وشيء مصعب ما حكاش لسعد بن معاذ الموقف ده مصعب ما قالش لسعد بن معاذ انا خيرت بين الاسلام وبين اي شيء في اول اسلامي فلم اختار الا الاسلام بس الكلام ده اتنقل في روح مصعب الكلام ده اتنقل في نظرات عينين مصعب الكلام ده اتنقل في الدموع اللي نزلت من عين مصعب لما سعد بن معاذ قلبه رق الاسلام الكلام ده اتنقل من الحرص الرهيب اللي بيتفجر من قلب مصعب على ملامح وجهه وهو بيكلم سعد بن معاذ على الاسلام الكلام ده اتنقل من غير كلام الكلام ده اتنقل بارسال تاني بطريقه بث تانية غير الارسال اللي لساني بطريقه بس تانية غير ارسال الكلمات الكلام ده اتنقل بالروح من غير ما يتنقل فسعد بن معاذ نزل قال لمراته مش هخير بينك وبين الاسلام قال لقومه مش هخير بينكم وبين الاسلام قال لليهود وابو جهل والعلاقات الاجتماعيه بتاعته في جزيره العرب مش هخير بينكم وبين الاسلام قال لكل حاجه هو جاب دي منين ده الكلام ده ده ده مصعب في اول يوم ازاي يبقى سعد بن معاذ في اول يوم لان سعد بن معاذ التزم على ايد ناس دي روحها كل وهم بياكلوا الروح دي بتتنقل اللي هياكل معاهم وهم نايمين اللي هيشوفهم هيقول الناس ده عايش عشان ربنا ازاي دي روح بتتنقل دي روح بتتنقل تليباتي بقى مش تليباس ايا ما كانت الطريقه اللي بتنتقل بيها لما هنبقى ملتزمات بحق وحقيقي ولما هنبقى ملتزمين بحق وحقيقي ساعتها يا اخواني ال- ال- حياتنا احنا هتتغير هندوق الالتزام بحق وحقيقي هندوق الثمره الثمار اللي احنا بنتكلم عنها ومعظمها ما احناش عارفينها احنا بنتكلم عنها وخلاص احنا بنحب الالتزام فاحنا بنقول للناس هتلاقوا السعاده وهتلاقوا انما معظمنا ما دقش السعاده دي وهتلاقوا اللي مش عارف ايه ومعظمنا ما دقش اللي مش عارف ايه اسمه ايه ده و... ليه لان معظمنا ما التزمش بحقه حقيقي معظمنا داخل الدين بشروط معظمنا داخل زي الشباب اللي جايين بعض الشباب اللي جايين معسكر امنا الحلوه داخل يظبط يظبط بدماغه اللي داخل الدين على انه مستشفى نفسيه داخل يلاقي سعاده واللي داخل الدين على انه وقت حلو هيقضيه مع اخوه آه، آه، واللي داخل الدين على انه انما اللي داخل الدين على انه جيش وهو جندي وهيضحي بعمره عشان الاسلام ده آه، آه، قليل آه، ال- المقارنه بيننا وبين الصحابه مقارنه صعبه جدا ما بين بدايتهم المبهرة ما بين استمرارياتهم المبهرة ما بين مواقفهم المبهرة في سائر المواقف ما بين آه، آه، نهاياتهم المبهرة وما بيننا آه، آه، يعني بتدينا رسائل خطيرة جدا يا إخواني إن إحنا لازم نفوق لازم نفهم الالتزام بواقع تاني أنت يا ابني عندك دين لازم تجري على دينك لازم تجري على دينك ما تجيش تقول اصل انا ما لقيتش الشيخ محمد يعقوب يربيني وما لقيتش حد يفضلي يا ابني ما فيش شاب لما قرر يبوظ وهو في ثانيه ثانوي آه ولا في اولى جامعه فقام جاي بعد شهر قال انا هلتزم ليه يا ابني اصل انا ما عرفتش ابوظ ليه اصل انا استنيت حد يجي يعلمني البوظان ما حدش علمني استنيت حد يجي يتصل بيا يفهمني ايه البوظان حدش اتصل بيا استنيت بنت تتصل بيا تقول لي تعالى نبوظ مع بعض احنا الاثنين فيش بنت عبرتني الشاب بينزل بيقعد يلف في النادي زي ال- زي المجنون قاعد يلف 500 لفه ومش لاقي حد لحد ما بيلاقي في الاخر حد يعبره يبدا بقى نواد وواحد فاسد يعرفه على 100 واحد فاسد واحده مش ملتزمه تعرفه على 100 واحده مش ملتزمه الشاب بيكافح هو بينزل القهوه طب ما تنزل انت معسكر ايماني هو بيدخل على موقع وحش ادخل انت على موقع حلو واسمع شوف دينك اجري على دينك اسعى على دينك زي سيدنا سلمان الفارسي كده اما كان بيسعى على دينه اسعوا على دينكم يا اخواني يا جماعه انزل من السماء ماء فسالت اوديه بقدرها الاوديه دي اللي هي القلوب قلبي وقلبك وقلبك بقدرها كل قلب هيدخله ايمان على قدر على قدر حب الله فيه على قدر صلته بالله على قدر ثقته بالله جهدك على قلبك شكله ايه جهدك على على ايمانك شكله ايه جهدك على دينك شكله ايه جهدك على عبادتك شكل شكلها ايه جهدنا في الدعوة إلى الله المرة اللي فاتت اتكلمنا عن الدعوة إلى الله واتكلمنا على إن احنا عايزين نبقى اللي الحسن البصري قال عليهم هذا حبيب الله هذه ولية الله هذا صفوة الله هذه خيرة الله هذا أحب أهل الأرض إلى الله هذا خليفة الله اتكلمنا إن احنا مش عايزين ربنا يقول لنا يوم القيامة لبئس ما كنتم تصنعون ده أنا كنت ملتزمة ولابسة سبع نقابات فوق بعض يا رب لبئس ما كنتم تصنعون ده أنا كنت ملتزم يا رب و- وب- و- و- و- وبعبد لبئس ما كنتم تصنعون ازاي ش- شفتوا ربنا بيعصى وجالكم قلب انكم تسكتوا يا جماعه ما ينفعش اللي اللي جاي له قلب انه يسكت في الواقع ده يبقى ما عندوش قلب اللي جاي له قلب انه يبعد عن ربنا او يبعد عن عباده ربنا ما عندوش قلب ما عندوش قلب اللي جاي له قلب انه ما يعيش عشان ربنا ده انسان ما عندوش قلب ده انسان ما عندوش قلب اللي جاي له قلب انه يفكر في هموم دنيته والدين مليان هموم ده انسان ما عندوش قلب ده انسان ما بيحسش ده انسان ما عندوش مشاعر ده انسان هيقابل ربنا يقول له ايه يعني يعني الواحد بيعجب والله يا اخواني لما اشوف حد بيفكر مثلا في في مشكله معينه انت انت بتفكر في إيه؟ يا ابني الدين مليان هموم ومليان طعنات ومليان الام احنا احنا بنفكر ليه يا جماعه احنا حاسين ب... ب... احنا بنحب ديننا بجد احنا بنحب ربنا بجد بنحب ربنا فعلا بحق وحقيقي اللي بيحب ربنا يا جماعه مش هيقدر يسمع ربنا بيكفر بيه ولا ربنا بيعتدى عليه ولا ربنا بيعتدى على حرماته ولا ربنا بيعصى ولا ربنا بتنتهك حدوده اللي بيحب ربنا يا جماعه الحب ده حاجه بتقلب حياه الانسان وبتقلب تصوراته وبتقلب كل حاجه فيه احنا بنحب ربنا يا جماعه اخواني في الله يعني المره دي ما اتكلمناش عن الدعوه الى الله لان يعني اللي قلبه هيطهر لوحده هينذر نفسه عشان الله عشان ربنا وعشان دعوه ربنا سبحانه وتعالى يعني اتمنى ان احنا الدروس اللي بينا ديت تستمر ولا تتوقف اتمنى ان احنا اللقاءات اللي بينا ديت لا تنقطع ويعني دكتور احمد امين واستاذ مصطفى سلطان النهارده تعبوا معانا جدا والله يعني في هذا اللقاء يعني بس يعني انا بطالبهم انهم يتعبوا اكتر كمان عشان اللقاء اللي يعني اللي مليان حب في الله ده ما ينقطعش ابدا اللقاء اللي بيجمعنا على طاعه ربنا ده ما ينقطعش ابدا احنا بدانا قصه الدعوه دي مع بعض يا جماعه يعني احنا بادئين مع بعض من زمان من ايام ما كان موقع ويتو الله ده بيدخل عليه اربعه بيدخل عليه خمسه ادخل عليه الاقي عليه ستة اربعة مش عارف جدد واتنين اعضاء من ايام القصة ما كانت في الاول يعني يعني من اولها واحنا حاجة واحدة ودعوة واحدة وطريق واحد إيه إيه إيه يعني اتمنى ان احنا نفضل كده للنهاية باذن الله سبحانه وتعالى واتمنى ان احنا نكمل مع بعض في النهايه اتمنى ان كل واحد مننا يبقى شعار حياته مش هقف مش هقف مش ممكن هقف مش هتوقف في طموحي الايماني مش هتوقف في علاقتي بربنا وصلتي بربنا ابدا الالتزام مش نشاط سنتين وبعد كده نوم باقي الوقت مش هقف في علاقتي بربنا سبحانه وتعالى ربنا يسددكم يا شباب ربنا يسددكم يا اخواتنا التصميمات الجميله الرائعه بتاعت فريق التصميمات ديت نتمنى بقى ان هي تزيد اكتر واكتر باذن الله وتبدع اكتر واكتر انا بكلمكم دلوقتي وقدامي يعني اخر يمكن اسطوانه لفريق التصميمات اسطوانه ايامنا الحلوه فضل ومنة الله وهم جايبين حاجات ظريفة والله جدا يعني جايبين الشاب اللي دافنينه في الرمل وبيشربوه كنز بيبسي طب انت يا ابني انت يعني طب انت يعني بتسقيه بيبسي قبل ما تدفن راسه كمان ولا ايه يعني حاجات ما شاء الله جميلة وايام جميلة و... ايام المعسكر دي كانت حلوه والله يعني فكرتونا بيها فريق التفريغات ربنا يعينكم يا اخواني التفريغ اللي انتوا بتفرغوه ده في دعاه جدد بياخدوه وبيحضروا منه دروس بيبقى في ميزانكم ان شاء الله في ناس بتنتفع منه بألف طريقه بيبقى في ميزانكم ان شاء الله ممكن الداعيه اللي ادى الدرس ده نفسه يحتاج التفريغ ده عشان يشوف هو قال ايه لانه هيحتاج الكلام ده في يوم من الايام تاني هيبقى في ميزانكم باذن الله سبحانه وتعالى لانه ممكن يقابل ناس في نفس المرحله بتاعه يوم ما قال نفس الكلام ده في يوم من الايام يبقى في ميزانكم باذن الله التفريغات دي بالذات طبعا خدمه عاليه جدا للدعوه الى الله اتمنى ان ربنا يعينكم تفرغوا كل الدروس النافعه نفعل جميع الدعاة والداعيات الى الله في الدنيا كلها باذن الله يعني فريق الايه في فريق ترجمه بقى بيترجم للغات الاجنبيه يا ريت لو يبقى ده كمان معانا وينشر الهدايه للمليارات اللي ما بتتكلمش عربي ولا بتفهم عربي الفرق اللي شفتها على المنتدى الفرق الفنيه حتى اللي شفتها يعني من اول كان في مسرحيه كده زمان كانتوا عاملينها او بعض اخواتنا عاملينها اللي هي عاجبني فيك لون عينيكي تقريبا اه يعني كلام جديد كده ومتطور وروش طحن اخر حاجه يعني يعني ربنا يعينكم عايزين ندخل موضوع الفن الاسلامي ده عايزين ندخله بقوه الشباب اللي عاملين سرك في بير بفضل ومنه الله سبحانه وتعالى الفقرات بتاعه المنتدى كلها التصميمات الكروت الدعوية الجميلة اللي, اللي, اللي متصممة يعني الفرق كتير طبعا وما نقدرش ان احنا ايه يعني بفضل الله طبعا فرق المنتجه طبعا لان المنتج ده المنتج ده بيحول داعيه بيقول كلمه بيحولها لقنبله يعني هو داعيه قال كلمه ممكن تبقى كلمه حلوه مؤثره وكل حاجه عاديه بتاع المنتجه ده بيحولها لقنبله بيدخل كميه من المؤثرات الفنيه كده يعني ايه كلنا طبعا ما ننساش بقى المنتجه بتاعه الصوتيات بتاعه مشايخنا زمان شرايط الشيخ مثلا ابو اسحاق اما كان اللي يعمل المقدمه يعمل المقدمه يعني لما تيجي تسمع الدرس بعدها حتى تقول ايه ده و... يعني المقدمه يعني ممكن تبقى في غايه القوه فعلا يعني تبقى تبقى قنبله فعلا يعني الفرق اللي, اللي, اللي شغالين كلكم باذن الله جنود لله كلكم باذن الله جنود في في يعني في جيش الاسلام كلكم يعني مطلوب انكم تتفانوا اكتر واكتر وتبذلوا اكتر واكتر وتترقوا في البذل والتضحيه اكتر واكتر ربنا يثبتكم يا اخواني واخواتنا في الله ربنا يحفظكم يعني هذا الدرس غالي على قلبي جدا جدا جدا فرق الناس النشر يا نهار ابيض احنا ممكن ننسى فرق النشر والتشهير يا ابني ده انتوا يعني ده انتوا ده انتوا بصوا ده احنا لو قعدنا نشتغل من النهارده لبعد بعد بعد بكره وحطينا الكلام كله من غير فرق النشر و... واللي بيشيره واللي بينشره احنا بنكلم نفسنا احنا بنحط الحاجات عشان نبص عليها ونقول احنا الله انما انتوا اللي بتخترقوا الواقع بقى وبتوصلوا لكل مكان وواحه البراعم كمان يا نهار ابيض احنا معقوله لسه واحه البراعم ده احنا بنحمل لاولادنا ال... ال... ال... الحاجات اللي انتوا بتنزلوها واللي انتوا بتعملوها يعني ده انتوا بتدونا خط سير إيه إيه إيه ده انتوا بتدونا خط سير نعمل ايه مع اولادنا يعني انا شفت حاجات في المنتدى للاطفال في غايه الاهميه يعني انا قلت للدكتور احمد امين المره اللي فاتت انا لازم يعني أ- ادخل زوجتي على الحاجات دي باذن الله عشان باذن الله يعني كمان نطور بقى جهودنا مع اولادنا باذن الله لان في حاجات في غايه الفايده غير بقى الحاجات كمان اللي بتتعمل للاطفال واللي بتنزل على من القنوات الاسلاميه إيه إيه إيه يعني ربنا يحفظكم يا اخواني إيه المونتاج والله ما احنا اتكلمنا على المونتاج وفريق الاسطوانات ده بص يعني ده راس الحربه بتاعنا فريق الاسطوانات يا ابني اسطوانه الشاب اللي كان معانا في ال في ال في المعسكر يعني تزوج اربع مرات عرفي حاجه يعني على على سنه الله ورسوله زي ما بيقولوا يعني اربعه شهر ما ضاعش حقه متجوز اربع مرات عرفي وعمل مصايب وخمور ومخدرات ده تاب بسبب اسطوانه اتوزعت عليه يا نهار ابيض اسطوانه انا لم اكن اعلم الاسطوانات والدروس الدعويه ومقاطع المنتجه الخمس دقايق كان معانا شاب ليبرالي ليبرالي م- يعني original ليبرالي بحق وحقيقي بقى مش اللي احنا بنقول ما نسموهمش الليبرا- ليبراليين لانهم مش كده ليبرالي بحق وحقيقي بسبب مقطع ثلاث دقايق ونص يعني ابطال المونتاج عندنا عملوه فضل ومنه الله على الموقع فضل الله اتقلب لانسان ملتزم وكان معانا في العمره التربويه وكان معانا بعدها في معسكر حتى زرتم المقابر فضل ومنه الله سبحانه وتعالى فيعني يعني بتوع الاسطوانات يا جماعه القضية ان احنا بس نجاهد اعملوا لنا اسطوانات قوية اعملوا لنا منتجة المقاطع قوية المقطع بتاع المونتاج بتاعك ده بيقلب حياة ناس بيه لما بيكون قوي ومتطور وفني وفي حاجات فعلا بتخاطب وبتلمس قلوب الشباب والبنات فدي حاجات طبعا يعني في غايه ال- يعني يعني فعلا ال- الانتاج الفني والانتاج الاعلامي و- آه، آه، ويعني طبعا الصفحه الرئيسيه والفريق بتاع الصفحه الرئيسيه آه، والخدميه ويعني يعني قصص ما شاء الله كتاب الله يعني الصفحه الرئيسيه دي راس الحربه بتاعت الموقع كله طبعا يعني لولا انها صفحه جميله آه، ما كناش كلنا يعني بفضل ومنه الله سبحانه وتعالى يعني ايه آه، آه، يعني ربنا يسددكم يا اخواني وكل فرق العمل زي ما محمد رجب كده بيقول كل الاقسام حلوه وكل الاقسام زي العسل و- وكل شغلكم بفضل ومنه الله سبحانه وتعالى مفيش فرق يا جماعه بين حد وحد الفرق بيننا على قد الاخلاص الفرق بيننا وزي ما ام صلاح الدين بتقول لان يهدي الله بك رجلا واحدا يا ترى كل واحد منكم يا ابطال ربنا هدى بقد ايه يعني يعني الحاجات اللي انتوا بتحملوها وبتشيروها وبتسجلوها وبتنزلوها وبتحولوها لكافه آه، يعني الاشكال والاصناف من كروت لا من اسطوانات لا يا ترى يا جماعه في ناس التزمت بسببكم قد ايه انا والله انا فخور ان انا قاعد معاكم والله وفرحان ان انا قاعد معاكم ويعني و- و- وفرحان ان ربنا جمع بينا وانا مش عايز اقول لكم يعني بصوا يا جماعه أصل انا هلوكوا اكتر من كده تتخموا في نفسكم بقى فخلونا ايه يعني يعني اختنا او اخونا محب السلف الصالح يعني هاجي تونس ان شاء الله لما تونس تتفتح بس لما تتفتح للدعاء مره اخرى ان شاء الله ولما بس يعني ايه يعني الدعوه عندنا في المنصوره تقوم على رجلها شويه لان احنا دلوقتي لا بنروح امريكا ولا بنروح الخليج ولا بنروح حتى في معظم مصر خالص خالص احنا مركزين هنا في المنصورة مركزين ان ان الدعوة تقوم على رجليها تاني وان يبقى في شغل مقامي حقيقي باذن الله سبحانه وتعالى آه، آه، آه، ربنا يسددكم اخواننا في القرآن حياتي واخواننا في سرك في بير واخواننا في هندسة حلوان واخواننا واخواننا هندسه حلوان ورايا ورايا يا ابو حميد يعني ده انت مقطعني اتصالات الله يغفر لك يعني انت يا ابني يعني اللهم لك الحمد ان شاء الله باذن الله يعني مش عارف انت بقى يا باشمهندس احمد يعني ولا حد غيرك بس في اخ من هندسه حلوان انا نفسي اقول له والله سامحني والله يا جماعه احنا يعني لا تتخيلوا حالتنا لما بنيجي ننام بالليل يعني فعلا بعد الارهاق ده آه، آه، الشغل كتير وكل الشغل ده عشان كل الاخوه والاخوات في مصر بل في الدنيا كلها بس الاول بس يطلع نموذج الاول يطلع نموذج وهندسه عين شمس على دماغنا ان شاء الله وجامعه كفر الشيخ ان شاء الله باذن الله مش هننساها باذن الله سبحانه وتعالى وتونس ان شاء الله باذن الله تونس الخضراء العظيمه الرائعه باذن الله وجامعه القاهره والله باذن الله ما هننساها ابدا باذن الله سبحانه وتعالى ان شاء الله باذن الله يا اخواني يعني ايه ان شاء الله يعني اه اه يعني اخواننا انا اتمنى بس من اخواننا في شتى الجامعات انتوا قياديين يا جماعه بفضل الله وايجابيين آه، آه، آه، سواء جامعه عين شمس او القاهره او كفر الشيخ او اي حته يا جماعه اخواننا من الدعاء اللي ندواتهم الواحد لما بيحضر معاهم قلبه بيتزلزل من تاثيرها الشيخ امين الانصاري فضل ومنه الله بيروح الشيخ احمد جلال ما شاء الله كتاب الله ندواته كنت لسه معاه في ندوه حاجه يعني ايه يعني الواحد بيبص له كده طب انا هقول بعده ايه الشيخ علي قاسم ما شاء الله لا كتاب الله الندوات بتاعته بتبقى في غايه الجمال يعني بتبقى حاجة ايه يعني الجامعة بتتقلب سيرك يعني بتبقى حاجة في غاية الجمال آه، آه، آه، آه، الصعيد لا الصعيد مش ناسينه حبيب قلبي في سبيل الله يا نفس ربنا يحفظك الصعيد مش ناسينه واحنا بقالنا فترة بنحاول نرتب بس القضية بس الرجالة اللي يرتبوا ده بنحاول نرتب معسكرات تربوية في ع- في في, في عشر مدن من الصعيد هتبقى تحت عنوان الصعيد طريقنا الى القدس الصعيد طريقنا الى القدس هتبقى ايام تربويه هننزل وهيبقى ان شاء الله باذن الله فيها تغطيه اعلاميه كبيره من الموقع باذن الله سبحانه وتعالى ومن اللي باشمهندس علي زياد اهوت بيشد في شعره الحمد لله خلاص هو مش عارف هنشتغل في معسكرات تربويه ولا شبابيه ولا مقابر ولا العمره التربويه حد بيقول حسبي الله ونعم الوكيل مش عارف هو مين بالظبط يعني اخواننا بقى اللي قاعدين معانا في فريق العمل إيه، هنا يعني طب اعمل ايه بس يا اخواني يعني آه، آه، بنا- بنات كفر الشيخ متغاظين من جامعه المنصوره لا والله يا اختي باذن الله سبحانه وتعالى هننزل جامعه كفر الشيخ ونكسر الدنيا بس قولوا بس للاخوه يعني ايه يعني الفريق اللي ما شاء الله الابطال اللي معانا بس هنا في المنصوره يستحملوا كده الشغل والفتح باذن الله عايز ت- تيجي تعيش في المنصوره يا ابو حميد تعالى يا حبيب قلبي تعالى هندسه اللي عايز يجي يعيش في المنصوره يجي يا جماعه ان شاء الله بس يجي بنيه انه يشترك معانا في الشغل ويشيل معانا الشغل اللي هيجي هنا يعني ايه يوطن نفسه انه ما عادش هينام يا جماعه لان الشغل والفتوحات اكبر من النوم باذن الله سبحانه وتعالى آه، آه، مصطفى سلطان باعت اهوت يعني التواصل لتنسيق ندوات الجامعات يعني يعني استاذ مصطفى سلطان يعني هو جنبي وبعت على النت هو بعت بقى من النت بتاعه جزاه الله خيرا يعني يعني الحمد لله والشكر لله هو بفضل ومنة الله حاضر يا ام صلاح الدين هندعي ربنا ان شاء الله لعلها فعلا والله تكون ساعه اجابه زي ما ربنا فتح قلوبنا آه، آه، آه، يعني الدنيا ساعه ما بتعرفش تدعو على ارض الواقع آه، آه، حبيب قلب الدعوه مش ميكروفون وكاميرا خالص الدعوه انا قاعد مع بفضل ومنه الله يعني فريق الشغل فينا اللي ماسك شغل المعسكرات وفينا اللي ماسك شغل الندوات وترتيبها وفينا اللي ماسك شغل ال يعني ال ال الجولات وفينا اللي ماسك شغل ال- درس الجمعه بقى في السلاب ان شاء الله يرجع من اول الجمعه الجايه باذن الله من المغرب للعشاء يعني يا ريت حتى يبقى ايه نحاول نذاعه مباشر على النت باذن الله سبحانه وتعالى درس الجمعه ونحاول برضو ايه يعني ننشر الموضوع ده وسط النت باذن الله يعني لان شغل الارض المقامي بقى لما يرجع درس الجمعه باذن الله آه، آه، آه، ان شاء الله يبقى ايه يعني ان شاء الله نقله بالنسبه لنا في الشغل آه، ربنا يبارك فيكم يا اخواني وربنا يحفظكم آه، آه، محاض فيديو محاضره النهارده هنلاقيها في اي منتدى هتلاقيها في منتدى Way to Allah طبعا يعني يعني اعتقد يعني باذن الله باشمهندس ياسر قاعد اهو ما شاء الله ملعلع والكاميرا بتاعته منوره ما شاء الله بس انا مش قادر ابص للكاميرا بتاعته والله انا عيني مشدوده ليكم انتوا على شاشه اللاب يعني آه، مش قادر ان انا يعني حتى لو الرابط اللي بينه وبينكم شاشه فده بفضل ومنه الله حاجه يعني حاجه عظيمه باذن الله سبحانه وتعالى لحد ما ربنا يجمعنا في الجنه بقى اخوانا على سرر متقابلين آه، باذن الله سبحانه وتعالى آه، قسم القاده والاخوه نرفع ايدينا بقى يا اخواني واخواتنا في الله وندعي ربنا آه، وندعي ربنا الباشمهندس علي زياده ان ربنا يعينه على ما ابتلاه بيه برضه في فرق العمل ان شاء الله باذن الله وندعي ربنا الاستاذ احمد وسيم ورجاله نشر الهدايه برضه آه، آه، واللي عايز يجي المنصوره يا شباب اللي عايز يجي المنصوره ويشتغل معانا ها آه، آه، يعني اخواننا هم قاعدين في الاوضه بيقولوا ننصحه ما يجيش يعني لا- لان هو مش هيعرف يشتغل بالظبط يعني كميه الشغل فعلا كبيره والله يا شباب قوموا يا شباب قوموا يا اخواتنا شغل كتير والله يا جماعه شغل كتير و و وعلى راي اخ من اخواننا يعني دايما يقول لي يقول لي انا بستغرب من اللي بيقول انا مش لاقي حاجه اعملها مش لاقي حاجه اعملها ده في اخوه مش لاقيه وقت تنام فيه شغل كتير يا جماعه وافاق الشغل كتيره والشباب محتاجين مجهود رهيب رهيب والبنات مسؤوليكم يا اخواتنا يعني محتاجين كل بنت انت هتدعاها الى الله وراها ألف شاب مش عارف يلتزم بسببها انت لما هتدعي بنت للالتزام انت هتقفلي على ألف شاب باب فتنه يعني ال- الموضوع كبير يا جماعه والمسؤوليه كبيره ومش هندخل الجنه مع الصحابه كده يعني ايه الا لما ندفع ثمن يعني ربنا يج- يرزقنا الفردوس الاعلى يا رب يا رب اللهم امين يا رب ربنا يرزقنا فردوس الاعلى موضوع ايه ألف شاب الآن أصيب بتسمم في المدينة الجامعية بالأزهر ربنا ينقذهم الكلام ده حقيقي الكلام ده حقيقي سبحان الله العظيم يعني ربنا ينجيهم يا رب بس في عشرات يعني اه يعني متهيألي 1000 يعني حاجه بتبقى يعني بلاقي يعني بالراحه كده يا اخواني بس لان ايه ساعات تضخيم الاخبار دي بيبقى مقصد من مقاصد العلمانيين برضو وربنا ينجيهم يا رب وربنا يحفظهم بحفظه وربنا ينجيهم باذن الله سبحانه وتعالى باذن الله وربنا يسددكم يا اخواني بإذن الله سبحانه وتعالى اللهم تب علينا يا رب اللهم تب علينا لنتوب اللهم تب علينا توبة ترضى بها عنا اللهم تب علينا توبة ترضيك اللهم أخرج من شبابنا وب- وفتياتنا وأخواتنا وإخواننا الذين يجلسون معنا الآن يعني في حجرتنا هذه و- وفي موقعنا هذا اللهم أخرج منهم دعاة وداعيات وعباد وعابدات ومجاهدين ومجاهدات وعلماء وعالمات اللهم انصر بنا الإسلام اللهم انصر بنا الإسلام وانصرنا بالإسلام اللهم ارفع بنا الإسلام وارفعنا بالإسلام اللهم أعز بنا الإسلام وأعزنا بالإسلام اللهم استعملنا ولا تستبدلنا اللهم استعملنا ولا تستبدلنا اللهم استعملنا لنصرة دينك في الأرض اللهم لا تتولى عنا يا رب يا رب اللهم املأ قلوبنا بالإيمان يا رب اللهم اعمر قلوبنا بما عمرت به قلوب أصحاب حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم املأ قلوبنا بما ملأت به قلوب الصحابة والصحابيات يا رب اللهم يا ربنا ارزقنا صدق الاقتداء بالحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وبأنبيائك الكرام يا رب اللهم أقمنا على مرادك منا اللهم قو في رضاك عزمنا اللهم قو في رضاك عزمنا اللهم قو في رضاك عزمنا اللهم إنا نسألك الهدى والسداد يا رب يا رب اللهم إنا نسألك الهدى والسداد يا رب اللهم إنا عجزنا اللهم إنا عجزنا ماذا نفعل يا رب ماذا نفعل وفي أي ثغور الدعوة أعمل يا رب يا رب إن الأبواب كلها مفتحة يا رب يا رب إن ثغور الدين مفتحة يا رب اللهم استعملنا لنصرة دينك في الأرض اللهم اهدنا وسددنا اللهم سدد ألسنتنا يا رب اللهم استعملنا في الدعوة إليك يا رب اللهم اهد على أيدينا الشباب والفتيات يا رب اللهم اهد على أيدينا ملايين ومليارات في الدنيا يا رب يا رب يا رب اجعلنا منارة للهدى اجعلنا منارة للهدى واجعل هذا الموقع وسائر المواقع الإسلامية منارة لنشر الهدى في الأرض يا رب اللهم أيد الدعاء اللهم وفق الدعاء إليك اللهم سدد الدعاء إليك اللهم اهد الدعاء إليك اللهم اللهم أمد الدعاء إليك بمدد من عندك اللهم وفقهم وثبتهم وأيدهم واغفر لهم وارحمهم واهدهم وأنر طريقهم و- واهد- واشفهم وعافهم واجبرهم وارفعهم يا رب يا رب اللهم بارك في إخواننا وأخواتنا اللهم احفظهم بحفظك اللهم بارك في في في الملتزمين والملتزمات اللهم احفظهم بحفظك يا رب نجهم من الفتن يا رب استعملهم لنصرة دينك في الأرض يا رب أنر لهم طريقهم يا رب نجهم من الفتن اللهم زوج الصالحين بالصالحات وزوج الصالحات بالصالحين يا رب اللهم زوج كل أخت معنا وكل أخت ملتزمة تحبك يا رب اللهم زوجهم بمن يصونهم في الدين والدنيا يا رب يا رب اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم قو في رضاك ضعفنا اللهم اجبر في رضاك كسرنا اللهم يا ربنا نستعين بعلمك على جهلنا نستعين بقوتك على ضعفنا نستعين بقدرتك على عجزنا يا رب يا رب لن نقدر إلا بك نحن بك وإليك نحن بك وإليك نحن بك وإليك نحن بك وإليك نحن بك وإليك نحن بك وإليك نحن بك وإليك نحن بك وإليك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك واهد قلوبنا يا رب وسدد ألسنتنا وأنر طريقنا وثبتنا على طاعتك حتى نلقاك يا رب واقبلنا في جندك المخلصين يا رب يا أرحم الراحمين يا رب العالمين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأسأل الله أن يشفي يعني جد أختنا الفاضلة من يعني الورم الذي عنده يا رب وأن يشفي أحبابنا أجمعين يا رب إنه ولي ذلك والقادر عليه يا رب اللهم أمين تواصل مع باشمهندس مصطفى بقى إن شاء الله يعني إن شاء الله بإذن الله هو معانا على النت اهوت إن شاء الله يعني يكتب بقى إن شاء الله يتواصل تتواصلوا معه إزاي جزاكم الله خير